أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا سبحان الله سبحان الله يرزق من يشاء بغير حساب هو اللطيف الرؤوف العظيم المنان سبحان الله يختص من يشاء برحمته هو الكريم القدير القديم الديان سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء هو الغني العلي القوي السلطان سبحانه يعافي نعمة وفضلا ويبتلي حكمة وعدلا هو الحليم الكريم الرحيم الرحمن سبحانه هو الأول فالسبق لسبقه هو المنعم فما قام مخلوق بحقه هو الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الأزمان الرحمن علم القرآن سبحانه جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج الى احد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون واوجد ما كان خلق الانسان علمه البيان سبحانه سبحانه انشا المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الاشياء بقدرته وجمعها ودحى الماء على ودحى الارض على الماء فاوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان سبحانه سبحان الملك سالت الجوامد لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسطوته وهانت واذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان سبحانه سبحانه سبحانه يعز ويذل ويفقر ويغني يسعد ويشقي ويبقي ويفني يشين ويزين وينقض ويبني وكل يوم هو في شان سبحانه سبحانه قدر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سر العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا يتحرك قدم ولا ينتقل قدم من مكان إلى مكان الشمس والقمر بحسبان سبحانه سبحانه مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته وصبغ ألوان نباتها بحكمته فمن يقدر على صبغ تلك الألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ثبتها بالجوال بالجبال الرواسي ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها وأرسل السحاب بماء يحييها وقضى ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه سبحانك ربي سبحانك من خدمه طامعا في فضله نال ومن لجأ إليه في تفريج كربه زال ومن عامله أربحه وقد قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحانه سبحانه سبحانه إله يثيب ويعاقب يهب الفضائل ويمنح المناقب فالفوز, مل... فالفوز للمتقي والعز للمراقب ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحانه سبحانه اللهم اجعلنا من أهل الجنتين العلويتين وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأفعال والكلم, والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير خلق الله كلهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوتي أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله بدأنا منذ اللقاء الماضي المدارج ومن لم يعرف المدارج لم يدرج في هذا السبيل اخوتي قلنا ان عندنا قانونا في المدارج هناك قانون في المدارج هذا القانون هو اذا سكنت لما نلت فما نلت هذا قانون هذا القانون أيها الإخوة إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت هذا القانون يقول لك أن هذه المدارج المنزلة الأولى اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين هذه اليقظة إذا حصل عندك استحلاء اليقظة فعشت فيها ووقفت بها وسعدت لها فما نلت فما نلت بل أن تأخذ اليقظة وتنتقل بها إلى الفكرة التي هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية تيقظت وقلنا أن اليقظة انزعاج القلب انزعج قلبك هذا القلب انزعج انزعج انزعج نتيجة انك عرفت انك هتموت قربت تموت انزعج لما عرفت ان عذاب الله ان عذاب ربك لواقع عرفت قول النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك انزعاج حصل انزعاج للقلب لروعة الانتباه انتبهت من ركضة الغفيرين قمت ساعة ما قمت وانتبهت اروح على فين اروح فين ابدا افكر اول مراتب هذا النائم الفكرة ايه هي الفكرة تلمس البصيرة عايز اشوف يا اخوة قلنا ان كثير من الناس عمي القلوب قال الله فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تعمى القلوب التي في الصدور اذا حصل عمى عمى للقلب بقى مش شايف بقى شايف العربيات وشايف النسوان وشايف ال ولكن مش شايف الحقيقة ان كل ده ممكن في لحظة يفوته وينزل القبر ويتقفل عليه مفيش قاعد معاه الا عمله تلمس البصيرة لاستدراك البغية يبدأ يتلمس البصيرة يقوم وهو بيتلمس البصيرة تيجي منين البصيرة قلنا امبارح في درس الاثنين قلنا في درس الاثنين ان تلمس البصيرة يأتي بأن تبحث عن مراد الله منك وتصدق في ذلك فيعطيك مراد الله منك قلنا ان كل واحد مننا كل واحد كل شخص كل فرد الله له منه مراد اكدت على النقطه دي وقلت ان دي احسن فايده انا طلعت بيها من الموضوع ده اللي هي ايه فرديه التبعه فرديه التبعه فرديه التبعه ان كل واحد مسؤول يا عم ابو الفتوح مسؤوليه خاصه كل واحد لوحده اوعى تفكر ان كل الناس دول بيعاملوا معاملة واحدة لا ده انت لازم تتصور تصورا صحيحا ان ان الله جل جلاله يراك ويسمعك ومطلع على قلبك فيجب ان تتصور ان الله ينظر اليك وحدك ويسمعك وحدك ويعاملك وحدك ويحاسبك وحدك شوف لما انت تتكلم في وسط الناس دي كلها الله يميز كلامك وكأنه يسمعك كأن انت بس اللي بتتكلم كأن في الكون ده كله ما حدش بيتكلم غيرك ربنا شايفك انه بكل شيء محيطه محيطه محيطه هي دي فردية التبعة بقول لك فردية التبعة لأن بعض الناس يتغر أن بغيا دخلت الجنة في شربة ماء سقتها كلب أن رجلا أحبه الله في غصن شوك لا قد تكون المعاملة معك غير هذا لأن ربنا لما يتعامل مع بغي غير لما يتعامل مع مصطفى صح اما يتعامل مع رجل عامي لا يدري ولا يعلم غير لما يتعامل مع الشيخ فالله يعامل كل عبد على قدر ما اعطاه من نعم وما وهبه من امكانات يبقى على قد الفلوس اللي ادهالك وعلى قد الصحة اللي ادهالك وعلى قد القلب اللي ادهولك وعلى قد العلم اللي ادهولك وعلى قد القرب من المشايخ والدعاء اللي ادهم لك وعرفتهم وعشت معاهم وعلى قد الزوجة اللي اداها لك وعلى قد ابوك وامك اللي ربوك وعلى قد ولادك وزوجتك اللي بيعينوك وعلى قد المنطقة اللي انت ساكن فيها والبيئة اللي انت عايش فيها والدنيا اللي انت تربيت فيها وعلى قد كل ده بيحاسبك الناس مش زي بعض والحساب مش زي بعض فيبدأ يتلمس البغية يتلمس البصيرة لاستدراك البغية عشان يستدرك البغية المراد منه فجيله هنا البصيرة ما يخلصك من الحيرة البصيرة اللي يخليك ما تحتارش بس تبقى عارف ايه الواجب عليك وايه المطلوب منك وايه المفروض عليك وايه اللي ينفع لك وايه اللي ما ينفعلكش وايه اللي تقدر عليه وايه اللي ما تقدرش عليه اوعى مره تقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها نقول لك هو اعلم بوسعها الناس كلها بتضحك عليك وتقول لك ان لها معنى واحد لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ده لها معنى تاني أن الله لا يكلف النفس إلا وسعها وصلت يا سني يا بتاع دار السلام أنت ها آه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأنه عليم حكيم والفقهاء مختلفين في المسألة هل يكلف الله بما لا يطاق والراجح أنه لا يكلف بما لا يطاق فالله لا يكلف إلا بما يطاق إلا بما يطاق يبقى البصيرة ما يخلصك من الحيرة وقلنا في الحتة دي إن أجيب بصيرة منين قلنا حاجات كتير عشر نقط في في تحصيل البصيرة لكن في الآخر أهم حاجة أهم نقطة في موضوع ما يخلصك من الحيرة إنه إذا رأى الله تحرك قلبك إذا رأى الله تحرك قلبك إلى معرفة مراده عرفك مش مش انا مش انا بتاع دي يا احمد يا كتاب مش انا بتاع الحته دي بقول ايه انه البصيره ما يخلصك من الحيره اجيبها منين واحد عمال يقول انا نفسي اعرف مراد ربنا مني وانا والله العظيم اسرع واحد في الدنيا يمشي على مراد الله ده كلام بيقوله لي وانا هصدقك لكن القضية مش في ايدي الملك هو اللي شايف قلبك اذا كنت فعلا بتتحرك شوقا لمعرفة مراد الله منك ولا انت ماشي على مزاجك وهواك لو بتتحرك رأى الله حرقة قلبك أنك تريد فهو أكرم من أن يرد عبدا يريده صح ولا لا مش ممكن مستحيل أن يرد عبدا يريده لذلك ببساطة في قصة أصحاب الأخدود الغلام لما رأى رأى الله حرقة قلبه الغلام ده قصة أصحاب الأخدود دي عايزة قعدة طويلة عايزة لها يومين ثلاث قصدي شهرين ثلاث قصدي سنتين ثلاث عشان نشرح القصة لكن خلاصتها ايه ان الساحر هي جت فيك بقى معلش الساحر لما جه يموت اهلا يا اخي ازاي حضرتك اهلا اهلا اهلا الساحر لما جه يموت قال للملك وقلنا لابد لكل ملك من ساحر لابد لكل ملك ظالم من س... لا يمكن ملك سا... ملك ظالم وما يبقاش عنده سحرة مستحيل بس السحر بيختلف الساحر العصري الإعلام هذا ساحر جديد فسحروا أعين الناس ها فسحروا عندنا بقى فسحروا عقول الناس واسترهبوهم وجاءوا بمكر عظيم هؤلاء السحرة الشاهد ايه ان لازم الملك الظالم يبقى له ساحر المشكلة الكبيرة يا عم ناصر ان الساحر ده لما جه يموت قال قال للملك ايه اعطني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي ايه يا شيخ عبد الرحمن ما تقول له يموت ويغور ساحر عايز السحر يستمر بعديه ليه عايز السحر يستمر بعديه ليه امال لما بنشوفش واحد يقول له تعال يا شيخ ابراهيم اما اعلمك عشان الدعوه تستمر من بعدي مفيش ده ليه انا دايما بتحسر واقول ان بعض العلوم اندثرت لانها لم تورث زي علم اخراج الجن من بدن الانسان ده علم كان واحد يعرفه ومات وما قالوش لحد فما حدش النهارده يعرف يت- يعملها ما حدش يعرف يعملها المهم يعني خلينا في نقول ايه ان توريث العلم ده من قضايا المدرسه الربانيه توريث العلم توريث العلم الشرعي العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فلذلك العلماء لما ورثوا بيعملوا إيه يورثوا كل عالم يورث للي بعده يورث للي بعده يورث للي بعده النهارده اغلبيه الشباب دول بيحضر درس ولا درسين ويفكر ان هو خد العلم لا لا لا العلم ما يتاخدش كده دي مجالس تذكير مجالس وعظ عشان بس اصحي قلبك اقربك من ربنا افوقك اشاور لك على طريق الخير وتمشي فيه اما العلم هيحتاج علم اكاديمي ان شاء الله المدرسه جايه المدرسه الربانيه باذن الله تعالى الشاهد هنا ايه قال اعطني غلاما ابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي فاتي بغلام اتي بغلام لكن ربنا المهيمن جل جلاله ويمكرون والله خير الماكرين جابوا له غلام يعلمه السحر فجعل الله في طريقه راهبا جعل في طريقه راهبا هو رايح للساحر لقى في طريقه راهب دخل على الراهب فصار الراهب يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر كل يوم يقعد عند الراهب يعلمه توحيد والساحر يعلمه كفر هو شاب غلام عنده تسع عشر سنين لسه ما بلغش غلام صغير يا اهو الواحد لما بيسمع عن دي يود ان هو يمد ايده في جوف القدر ي- ينقذ هذا الغلام من الساحر غلام واحد الساحر يعلمه سحر واحد الساحر يعلمه كفر ويعدي على الراهب الراهب يعلمه توحيد وعبادة الولد غلبان اتشتت بدأ يقول يا ترى مين صح زيك كده عمال تقول يا ترى مين اللي صح شاكك انت يا ترى ولا طب ده اصل ده عمل ودول عملوا ودول لا فانت مش عارف فين الصح الغلام هيتجن يا ترى الراهب صح ولا ال- ولا الساحر صح فلما راى الله تحرق قلبه لمعرفه الحق ارسل دابه قطعت طريق الناس فقال الغلام شوف دليل تحرك قلبه فقال الغلام اليوم اعلم قال بس كده هعرف مين صح الكلمه دي تدل على انه ايه كان بيتحرق من جوه كل يوم بس اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله شال حصاه من الارض وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الغلام فاقتل الدابة ودع الناس يمشون ورمى فقتل الدابة فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله أنا بقول لك بقى القصة كلها دي عشان أقول لك لو رأى الله تحرك قلبك لأرسل لك إشارة تقول لك ما يخلصك من الحيرة تقول لك الطريق من هنا الحق ها هو الصواب ها هو فإذا حصلت البصيرة يحصل إيه بقى العزم تبدأ تنطلق العزم وهو تحقيق القصد طوعا أو كرها العزم يحصل عندك عزم بقى على تحقيق القصد طوعا أو كرها العزم لما يحصل هذا العزم على لزوم الحق سواء أرادته نفسك أو لم ترد تلزمها الحق رغم أنفها وقلنا كتير إن الإنسان الذي ينتظر أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسوف يطول انتظاره لابد أن تأخذ نفسك على الخير قسرا قسرا بدأنا نقول بقى في منزلة العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها وهو على ثلاث درجات إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة إباء القلب ها قول تاني إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة ماشي عم شيخة فيوم انت اسمك ايه انا نسيت اسمك ايه اسمه ايه الشيخ جمال يا شيخ جمال الله يرحمك لما تبقى عارف يا شيخ جمال ان دخول الحائض الى المسجد حرام لا يجوز مكس الحائض في المسجد انت عارفها دي خلاص بالادله تيجي مراتك تضغط عليك او انا هروح فين انت هتحبسني في اربع حيطان طلقني انت هتسيبني وتروح تقعد عند محمد حسين طول النهار إباء القلب أن يخالف العلم قلبك ها ما يرضاش أبدا أيوة حلوة دي قلبك ميت تح- تجيبك يمين تجيبك شمال ما ما أقدرش إباء القلب ها أن يخالف العلم إزاي بشيم برق المراقبة قلنا بشيم انه يتلمح برق المراقبة كأن مراقبتك لله بشت بشت بشت بشت فلاش بيلمع كل شوية يلمع في دماغك ان ربنا معاك ربنا شايفك ربنا مراقبك ربنا سامعك ربنا ناظر اليك ربنا هيحاسبك ربنا هيعاقبك ربنا هياخدك ربنا برق المراقبة بشيم برق المراقبة فيأبى القلب أن يخالف العلم يبقى تحقيق القصد ازاي نمرة واحد ها إباء القلب إن يبقى عندك قلب أبي قلب أبي يأبى أن يخالف العلم بأي حال من الأحوال إزاي بشيم برق المراقبة إن يفضل القلب بصفة مستمرة مرائب لربنا نمرة اتنين العزم اتنين في العزم استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة استدامة نور الأنس بإيه؟ بحفظ الحرمة قلنا يا ابني إن أول حاجة في الطريق ده مش عايز أقوم تاني عشان لما بقوم بلخفن محمد ال- ربنا يهديك يا محمد صلي على الرسول صلي آه ان اول الطريق الى الله الانس ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق الطريق لربنا في صوى صوى جمع صوى الحجر العظيم الذي يميز الطريق منار عارف منار اسكندريه منار اللي هي بتبقى على الشط بتقول للسفن في عرض البحر ايه شش انا هنا الطريق لربنا فيه منارات كده اي حد مشي في الطريق لازم يبقى عدى على المرارة دي لو ما عداش الورقة اللي معاكم مكتوب فيها عشر محطات على الطريق كل محطة لها منارة عشان بقول لك ايه دلوقتي الانس تقول لي يا عم احنا عدينا المرحلة دي من زمان طب انت شفت ايه بقى في الانس لو ما قلتش يبقى ما عدتش انت عايش وهم كبير يا ابني انت مش فاهم انت مش فاهم الانس اول علامه في الطريق اول ما تبدا المشي لربنا ربنا يرزقك الانس به الانس اللي هو ايه ان تستوحش من الناس وتانس في الخلوه برب الناس ده اول الانس خلي بالك يا ابني اصل الانس له اول وله وسط وله اخر فالانس اوله ترك الاستئناس بالناس وسط الانس الاستيحاش من الناس اخر الانس قال له ايه اذا رايت نفسك في الخلوه تستشعر الانس فان كنت تركا الى الخلوه فقدته اذا تركت الخلوه اما اذا كنت تانس بالله فستانس به في الخلوه وبين الناس معلش لسه بدري عليك شويه فاضل لك شويه ما تستعجلش صلي على الرسول صلي انا احبك في الله القضيه في الانس اوعى تفكر ان انت لم او قلنا اوله ومناره الانس ايه يا اخي انت اسمك ايه يا اخ يحيى اول الانس انك انت في وسط الناس كده تبقى مش قادر ان تحب ان تاوي الى الاماكن الخاليه التي تهدا فيها الاصوات والحركات تلاقي نفسك بتحب الايه الهدوء السكين بتحب كده ما تحبش الدوشه ما تحبش الهيصه فتلاقي نفسك واخرج من بين البيوت ها لعلني احدث عنك النفس بالسر خاليه بيقول لك ان بينك وبين الله سر المعامله دي من اصول المعامله احنا قلنا هنعمل دوره ثلاث ايام في علم المعامله ان شاء الله ها قال لك ايه ان من من من اصول هذه المعامله ان المعامله سر هذه المعامله بينك وبين ربنا ايه سر فلذلك تكون حريصا دائما بصفه مستمره الا تكشف سرك انت ليك حال مع ربنا اه اه اه اما بتبقى في الخلوه دي بتحس ان في خط في صدرك هنا كده خط كده خط متلج تحس ببروده هناك البروده اللي حاصله في قلبك دي لو انت صبحت تحدثت بها تضيع منك تضيع منك الشاهد ان دي اولها ان تركن الى الاماكن الهادئه التي تهدأ فيها الأصوات والحركات فتتحدث مع ربك بسرك علامات الأنس طول المناجاة طول المناجاة الع... وسط العلامة دي إنك تبدأ تستوحش من الناس كل ما يبقى الناس كتير كل ما تحس إن أنت مخضوض فزعان لا عايزين عايزين مكان هادي عايزين نعيش في مكان هادي عايزين نعيش في حته هاديه عايز... سكتوا العيال اخرها اذا رايت نفسك في الخلوه تانس بالله فاذا تركت الخلوه فقدت الانس به فان انسك بالخلوه لا بالله اما اذا كان انسك بالله فإنك أنسك به في الخلوة وبين الناس دي بس الدرجة الإيه الأعلى الشاهد إيه هنا ان الانسان لما مشي طريق الانس اوعى تفكر احنا قلنا ايه البسيط ال- اليقظه خلصنا اليقظه لا ده انت هتطلع باليقظه للفكره وتطلع باليقظه والفكره للبصيره واليقظه والفكره والبصيره على العزم ما بتسيبش منزله ده انت بترحل بها فلذلك انت لما رحلت بها ومعاك الانس ما فقدتوش ما راحش عايش معاك ازاي حافظ عليه استدامة نور الانس بحفظ الحرمة طيب احفظ الحرمة ازاي حفظ الحرمات قلنا ان احنا في زمن اسهل شيء في الدنيا المعاصي وقلت في درس العصر يا عم وليد منور عم جمال الله يرحمك قلنا في حفظ الحر قلنا في في درس العصر ان كان التكنولوجيا الحديثه والتقنيات الحديثه في زماننا حشدت كل قواها لتسهيل المعاصي على الناس تسهيل المعاصي على بقت المعاصي سهله بدل ما حد بيروح سينما ما حدش عاد بقى محتاج يروح سينما السينما فين في جيبه على التليفون ولا حد يروح كازينو بالليل الكازينو في جيبه على التليفون ما حدش بيروح يدخل على مواقع مش عارف ايه في جيبه بيدخل في اي وقت وببلاش ويصلي ويقول يا رب تب عليا وهو جيبه مليان معاصي هو مصر عليها اللهم تب على كل عاص مسلم الشاهد ايه كيف يحصل رعاية الحرمات أريد كل منكم تعطي راسك بص على قلبك أشهد ربك أنك تريد أن تتوب بس أن يرى الله من قلبك إرادة التوبة والله إذا رأى من صدق قلبك فالله أكرم من أن يعلم أن عبدا يريده والله يرده ولا يقبله إن رأى أنك تريده قبلك وأعانك توبوا إلى الله لكي تستديم نور الأنس إن نور الأنس ده ما يروحش منك لازم تراعي الحرمات لانهم قالوا ايه قالوا ايه هي راحت فين قالوا ايه قالوا, قالوا طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قالوا ايه من لم يكن في البدايه صاحب مجاهده لم يجد من العنايه شمه اقول تاني طب ادفع زيد النبي صلاه زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي الراجل اللي ماشي ده بالتليفون ارجع تاني سيبك من التليفون رايح فين ما تسمعش كلام الناس اوعى تتوه صلى على الرسول صلى انا بحبكم في الله قال ايه من لم يكن له من لم يكن في البداية صاحب مجاهدة لم يجد من العناية شمة أصل احنا ماشيين في, في الطريق إلى الله تحت رعاية العناية الإلهية قلنا الهداية إلى الطريق والهداية في الطريق والحماية في الطريق فانت لازم عناية خاصة من الله بك لكي تستطيع ان تستكمل الطريق لو التفت عن ربنا كده لفتة تفقد عناية الله بك وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده الأخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا لا غفرت لك فأنا أعمل في غير معمل هي دي قضية حفظ الحرمة حفظ الحرمات هو التحرج من المخالفات والمجاسرات التحرج من المخالفات والمجاسرات انك انت ما يبقاش في قلبك اراده للحرام اراده للمخالفه وانما تقع المخالفه عن غفله قال لولا غيبه العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند قال ربنا جل جلاله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هي القضية مش هو مصر انه يعمل لا ده غلطة غلطة مش قصدي ودي اللي قلناها في الاعتذار التملص من الذنب انك لما تيجي تعتذر لربنا يا عم حربي لما تيجي تعتذر له تقول له يا رب انا ما ما انا مش قصدي اغلط انا كنت كنت مش فاهم اعذرني هو انا لو بفهم يا رب كنت عملت كده فاعذر عبدك اللي اللي مش فاهم انا بقولها لك بادب وانت قولها بطريقتك بقى رعاية الحرمة هي التحرج من المخالفات والمجاسرات ازاي نمرة واحد بتعظيم الامر والنهي قلنا ازاي تعظيم الامر والنهي تعظيم الامر الناهي ازاي خوفا من العقوبة وزعنا عليك ورقة الاسبوع اللي فات فيها مئة عقوبة وصلت وزع تاني بعد الدرس ان شاء الله نوزع تاني مئة عقوبة من واحد لمية العقوبة نمرة واحد الحرمان الحرمان من الله العقوبة رقم مية سوء الخاتمة أول عقوبة إنك هتحرم قال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله يبقى لو لم يستغفر الله فقد ضيع الله ضاع منهم يبقى القضية هنا ايه خوفا من العقوبة فيسوق النفس الحرون بصوت زجر وتهديد اسجر النفس وهددها وخوفها من العقوبات اثنين طلبا للمثوبة تعظيم الامر بانك انت بالتهديد خوف والتهديد نمره واحد اثنين بطلب المثوبه فيكون قائدا للنفس المطمئنه بالشخوص للاخره ونعيمها كانها راي عين لما ابقى زي ما قلت لكم قبل كده يعني اللي تبقى عينه على الحور العين يبص لنساء الدنيا والله ابدا والله ما يقدر ليه قال لا إذا كان سيدنا النبي بيقول إيه صلي عليه لو أن إحداهن أطلت برأسها من السماء لانطفأ لها نور الشمس ولملأت ما بينهما عبقا ونورا بقى يا راجل يا راجل خليك راجل فلذلك يبيع جنة عرضها السماوات والأرض فيها النخلة ساقها من ذهب يعني الساق النخلة الواحدة ب 2 مليار يبيعها عشان 100 ألف جنيه 200 ألف جنيه 200 مليون 200 مليار ملك الأرض تتباع سيدك النبي قال إيه مالي وللدنيا احنا بنتكلم دلوقتي بقى في التسويق اهو في الترغيب اهو ما سلمناش على الترغيب احنا في الترغيب بقول لك في الترغيب بقول لك ان اقل رجل يدخل الجنه ربنا هيقول له ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معها الحديث صحيح مسلم يبقى اقل واحد نصيبه في الجنة قد الدنيا 11 مرة يتساب الكلام ده عشان ايه عشان ايه عشان ايه تسيب ده عشان ايه تفرط في ده فاذا رغبت نفسك هذا الترغيب ورهبت نفسك هذا الترهيب صارت النفس الحرون بس بشرطين الكلام ده كله خلص المرة اللي فاتت كلام النهاردة بقى الشرطين لا مشاهدا لأحد فيكون متدينا بالمراءة ولا شهود نفس فيكون حظا من الحظوظ وشعبة من عبادة النفس واضح هذا الكلام ده يا سيدي ولا ترجم رد عليا واضح ولا ترجم برضه ما ردش كل ما اقول له حاجه يصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اجمعنا في صحبه النبي محمد اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنه معه واجمعنا معه في سوق الجنة واجعل محدثنا هناك محمدا رسول الله يا رب يا رب يا رب درس المدارج دول الناس الربانيين بتوع المدارس الربانية يا رب بتوع درس الأربع دولك يا رب جمعهم في سوق الجنة أمام النبي محمد جميعا اللهم لا تغادر منا رجلا واحدا لا مشاهدا لأحد فيكون متدينا بالمراءة يا إخوة يا إخوة يا إخوة أنا بحبكم في الله الإشكال الكبير في الدنيا اللي احنا عايشينها دي النهارده ان الكلام اللي انا بقوله ده سهل لكن لما تيجي تنفذ وتطبق مش سهل لكن انا بقول لك وانه ليسير على من يسره الله عليه لكن من الاسبوع اللي فات والواد شعبان دوشني كل يوم رساله واتنين يا شيخ فهمني يا شيخ انا مش فاهم طب قول لي دي يعني ايه طب اعمل دي ازاي شغل لي دماغي ان انا قلت ان شبابنا دول الطيبين يا رب انت كريم والشباب دول محبين يريدون ولكن ايه العائق قعدت اكتب العائق عشره عشر عوائق مستعدين ولا ولا تعبتوا نروح طب هو الاربع الجاي اجازه عموما فخلينا نعوض الاربع الجاي ف هنريح الاربع الجاي واقابلكم الاربع اللي بعده ان شاء الله ايه السبب الواد الفتوه بتاعنا ده اسمك ايه احمد الواد احمد ده فتوه البطل بتاع السنيه هنا و عامل فيها شيخ وعنده علم و... لكن زي ما قلت في درس العصر مش عارف ولا الدار ان طول الامد يقسي القلب ويبلغ الفسق طول الامد طول الامد اللي هو ايه ان واحد ملتزم بقاله خمس سنين هتلاقي حاله من خمس سنين كان احسن شويه من دلوقتي ان ما كانش بقى هو ماشي يقظه بصيره عزم طالع محاسبه توبه محبه شوق انس طالع اذا كان طالع هيفضل في الطالع مش طالع الطريق اللي ربنا يا طالع يا نازل مفيش وقوف ايه السبب احنا بنسمع الكلام الجميل ده ومعجبين بيه ونريده بس مش قادرين نعمل بيه ضايعين واحد بطء النفس وذوب الهمة عند عمل الآخرة بطء النفس عيبنا أصل الواد فؤاد ده كان في المدرسة الابتدائي والإعدادي شايف المدرسين والمدرسات الأحياء منهم والأموات والشارع والجيران المسألة ما فيهاش دين ماشي دنيا فلما جه التزم وبدأ يمشي في سكة الدين النفس مش مساعدة النفس ايه بطيئة بطيئة يلا مش عايزة يلا مش عايزة تطلع بطيئة بطء النفس وذوب الهمة يلاقي همته كل ما تعلق تدوب شوي شوي شوي شوي شوي. زي التلج كده تبقى ضخمة كده وبعدين تدوب تدوب تدوب تدوب الحالة ما فيش هتقولي العلاج هقول لك العلاج بس في الاخر بعد ما نقول العشرة دول عشان تقول لي فيك كام واحدة منهم بطء النفس وذوب الهمة ما بتكتبش ليه لازم كل مرة بزع انا ورقة وقلم اكتب بطء النفس وذوب الهمة اتنين تفلت العزيمة وضعف النية في العبادة يا إخوة لازم نؤمن أن الله جل جلاله كريم أن الله جل جلاله إذا استعين به عان وإذا استعطي يعطي جل جلاله هو يحب العطاء ولكن فساد النية لما تلاقي واحد ماشي في الطريق إلى الله عز وجل ولقى الناس معجبين بيه وبيثنوا عليه وبان عليه حلاوة السير يبدأ المراءة اللي احنا هنتكلم عنها دي يبدأ المراءة فضعف النية في العبادة وتفلت العزيمة ثلاثة صارت الأبدان رهينة للشهوات احنا في زمان عظمت فيه الشهوات بشكل غير طبيعي زي ما بقول لكم كده انك لما تفاجئ ان في زماننا بقى كل الشغل على شهوة النساء صور النساء في الاعلانات صور النساء في الجرايد صور النساء في التلفزيون صور النساء في النت صور النساء في المجلات صور النساء في التليفونات كل شغل على شهوة النساء وفي الاخر تلاقي موضوع النساء ده ايه ملوش لازمة فالصوا لكن عظمت في نفوس الناس الشهوات فصارت صاروا يفكرون ببطونهم ويحسون بفروجهم وسجدوا وركعوا وكبروا للهوى وأضاء- وأداروا ظهورهم لمصدر الهدى ووالوا عدو الله الشيطان وخانوا حبيبهم الرحمن أربعة واحد بطء النفس وذوب الهمة اثنين تفلت العزيمة وضعف النية ثلاثة صارت أبدانهم رهينة للشهوات أربعة غلبت طول الأمل مع قرب الأجل أكتر الناس النهاردة الواد السني ده بقول له اوعى تموت قال لي اموت فين انا عندي 22 سنة يعني على الاقل قدامي كمان 20 35 سنة بيحسبها كده انه قدامه 30 40 سنه على ما يموت لكن ده اسمه طول الامل ممكن يموت بكره والوقت والوقت خمسه ايثار رضا المخلوقين والانشغال بمدحهم الانشغال بالناس اللهم اكفنا شر الناس ستة اتباع الهوى وإيثار العاجلة سبعة رأية النفس وطلب لذتها ثمانية الانشغال بالماجريات اللي جرى واللي كان واللي حصل واللي راح واللي جه وفلان قال وفلان عاد واللي تسعة احتقار الغفلة والركون إليها وعدم الأنفة منها عشرة الانقطاع وعدم اكتمال الأعمال وترك الاستدامة قوم الليل يوم ويبطل عشرة يحفظ له جزء ويبطل شهرين يصوم يومين ويفوت شهر يحج مرة وينسى الموضوع يعمل عمرة وخلاص أنا عملت ترك الأعمال عدم استكمال الأعمال طب العلاج إيه العلاج علاج الأمر ده عشان نحط رجلنا على أول الطريق واحد صدق المجاهدة أنا عايز يا عم يحيى الله يرحمك ويرحم أبوك والسامعين أن يرى الله من قلبك أنك تريد بصدق واحد بيقول لي أنا عايز أتوب قلت له طب احلف قال لي آه آه والله والله والله كده والله يا راجل قولها عدل هو مش عايز يتوب هو عاجبه اللي فيه بالعكس ده خايف يتوب مش قلت لكم قبل كده ثلاث اولاد اللي كانوا قاعدين في الشارع الفجر وخدتهم معايا المسجد وبعدين واحنا في الصلاه الشيخ قنت اللهم اهدنا فيمن هديت بعد الصلاه لقيت واحد منهم بيعيط ومنهار قال لي يا عم الشيخ انا مش عايز ربنا يهديني انا مبسوط بالمشي مع البنات وبشم بانجو بدخن بانجو انا ماشي كده كويس انا مبسوط كده انا مش عايز اتوب انت عايزني اتوب ليه انا ما ينفعش في التوبه في ناس كده مش عايز يتوب هو مبسوط كده هو عاجبه اللي هو فيه ده هو راضي بكده وده ابدا ربنا ما يتوبش عليه لانك لن تتوب حتى يخلق الله فيك إرادة التوبة يبقى أول سبيل صدق المجاهدة ما تستسلمش من لم يكن من البداية صاحب مجاهدة لم يجد من العناية شمة قال ايه من لم يكن له في بدايته قومة لم تكن له في نهايته جلسه قال ايه قال عملت حداد نفسي عشر سنين ثم كنت مرآة قلبي خمس سنين ثم جلست أنظر فيما بينهما بقية عمري العملت حداد نفسي خمسة سنين عشرة سنين معلش عشرة حداد يعني ايه يا عمي حداد يعني مش شغال مع نفسه بالملقاط والمشرط لا بالأجنة والمطرقة عشان كده بيقول فيها فوجدت في وسطي زنارا فلبثت في قطعه خمس سنين الزنار كانوا زمان بيميزوا غير المسلمين انه يربط وسطه بحزام ملون كان اسمه ايه زنار فكان اللي رابط حز... وسطه بحزام ملون يبقى معروف ان ده مش مسلم قال لك انا اول ما التزمت لقيت في وسطي زنار بعبد نفسي بعبد الشهوات بعبد الهوى بعبد النسوان بعبد الفلوس بعبد المنصب بعبد فقعدت اقطع في الزنار ده خمس سنين بس بايه بالاجنه والمطرقه حداد بعض الناس يا شيخنا اصلا انا ما باجيش بالعافيه ما باجيش بالشده انا باجي بالراحه شجعني شجعني وانا ابقى كويس هو بوظك الا التشجيع يا ابني يا ابني هو بوظك الا الطبطبه يا ابني هو ضيعك الا المحايله يا ابني انت ب... انت ب... انت بتفكر ايه هو الطريق اللي ربنا ده لعبه طبطب عليك عشان كده نشأت طائفة من الدعاة طائفة عجيبة للبحث عن إرضاء أهواء الناس مصيبة كبيرة اوعى تمشي وراهم دول اللي هم استسهال الاس- الاسهال الاستسهال بتوع اسهال الاستسهال ان كل حاجة سهلة والدين يسر يا اخي وال- والالتزام العصري وال- والاسلام المستنير وال ها، قولوا قولوا والاسلام الوسطي و- والكلام ده كله والاسلام الجميل ويا ريت السلفيين كلهم زيك كده لا يا جماعه الدين مش كده اننا نريد دين محمد زي سيدنا النبي ما كان ماشي وبيربي اصحابه اتربى اتربى لما جاء عمر بصحيفه قال له ايه امتهوكون فيها يا ابن الخطاب هي مش لعبه كل اللي يعجبه حته يقول لنا حلوه دي امتهوكون فيها يا اب- ابن الخطاب هي لعبه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ابو ذر قال له يا ابن الامه الرسول قال له ايه انك امرؤ فيك جاهليه انك امرؤ فيك جاهليه الى اخره تربيه اسلوب الطبطبه واسلوب الاستسهال والتسهيل واسلوب ال- هو الدين يسر مش محتاج تيسير ولا تعقيد ولا حد يقدر يعقد الدين ولن يشاد الدين احد الا غلبه ما تقولش بقى ان حد معقدها وحد مزمتها وحد مز... لا لا لا لا لا هو الدين قال الله قال الرسول بفهم السلف مساله خلصانه خلصانه ببساطه فلذلك بنقول ايه عملت حداد نفسي عشر سنين لاقي نفسي تلاقي الواد انا مش عايز ازعلك تلاقي الواد الواد ده ايوه الواد ده اهو ايوه انت انا قصدي انت بتتلفت على مين هو انت بقاله عشر سنين بيبص للنسوان يا تبطل انا نفسي اتوب اهو اهو يا ابني توب ما انا بتوب وارجع تاني طب بطل ترجع تاني آه مش قادر ده تهريج ده لعب الشيخ عبد الخالق قرا بينا الليله دي في- في صلاه العشاء وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت هي لعبة ده دين عشان كده أول خطوة صدق المجاهدة دي نمرة واحد اتنين الاتعاظ بالآخرين ومعرفة السنن الإلهية معلش الموضوع ده أنا مش عايزه أطول معانا الليلة دي إن لازم الإنسان يعرف إن هو ماشي لربنا في الطريق في سنن ربانية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا مفيش تغير في السنن هو طريق واحد وزي ما قلت قبل كده يا ابني يا اخويا عارفك انا من زمان كنت بشوفك انت وسيدنا ابو بكر الصديق على خط سبق واحد انت داخل في سباق مع مين على خط السباق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ورقة الأسئلة اللي متقدمة لك في الامتحان هي نفس الورقة اللي اتقدمت لسيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سنن واحدة بتحكم هذا الطريق كانت خطبة الجمعة اللي فاتت عن الانقياد وكنت بقول شوف الأنبياء سيدنا نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به ربنا بيقول له فلا تسألني قال له أعوذ بك سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك سيدنا محمد أفلا أكون عبدا شكورا هي دي المسارعة في الانقياد قول لي يا عم الشيخ ارحمني دول انبياء دول انبياء كلمني على واحد عايش في القرن العشرين ما هي دي مشكلة القرن اللي طلع فيه الشاهد ايه تعالوا نقول عن صحابي ما احنا قلنا دلوقتي الصحابة انت وهم ايه على خط سباق واحد كعب بن مالك في قصة هم؟ تخلف عن غزوة العسرة سيدنا كعب بن مالك الرسول اعتزله صدق فالرسول اعتزله هو والصحابة الرسول مخاصمه الصحابة مخاصمينه كان يروح المسجد يقول لهم سلام عليكم ما حدش يرد عليه السلام يبص لسيدنا النبي سيدنا النبي يبص يعرض عنه يقبل على صلاته سيدنا النبي يبص له ويبتسم كان حنين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لحد ما قال ايه حتى تنكرت لي الارض أربعين ليلة الرسول مخاصمه معايا هذا بشعار انت حلق شعرك أربعين ليلة الرسول مخاصمه والصحابة مخاصمينه ينط السور على ابن عمه ويقول له السلام عليكم ابن عمه ما يردش عليه يقول له مش انت عارف ان انا بحب ربنا يقول له والله اعلم انا ما اعرفش شديدة قوي على النفس بعد أربعين ليلة بيقول حتى تنكرت لي الايه الارض فما هي بالارض التي اعرف اجي اسجد على الارض الاقي الارض مخصماني تقول لي ما تسجدش عليا انا مخصماك انتوا حاسين يا جماعه بالكربه دي ربنا قال كده وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و وضاقت عليهم انفسهم قولوا وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه في الحاله دي قال بينما نحن على الحالة التي وصف الله ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض إذ جاءني رسول رسول الله أن اعتزل أهلك معايا يا عم حربي سيدنا النبي مخصمه والصحابة مخصمينه والأرض مخصمة ما فاضلوش إلا مراته الرسول يبعت له اعتزل زوجتك لو انت يا عم اشرف كنت تعمل ايه لو انت يالا انت قلع راسك انت ايوه انت كنت تعمل ايه عارف لو انا لا لا بقى لا كفايه كده هو في ايه ده هي مراتي اللي فاضله لكن سيدنا كعب لما جاله الرسول اعتزل امرأتك قال ايه يا سن انت ابو شهر افاطلقها يا نهار ابيض على الصحابه لا اله الا الله لا اله الا الله بشر دول ده كان عنده استعداد يطلعها وهو فيه قمه الكرب والحاجه اليها شفت المسارعه دي هو ده صدق المجاهدة عشان كده ربنا قال عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هم دول هم دول اللهم اجعلنا منهم اللهم احشرنا معهم اللهم ارزقنا صدقا كصدقهم الصحابة دول شوف قال له أفأطلقها قال لا ولكن لا تقربها قال الحقي بأهلك اتفضلي ايه روحي ليه تقعد تخدمك مع السلامة قلت في آخر الخطبة جاوبني وبصراحة عندك استعداد للتضحية كده عندك استعداد انك لما تجيلك الأوامر تضحي بالطريقة دي تستسلم وتستجيب بالطريقة دي هو ده الناس اللي بتوصل هي دي الناس نمرة واحد صدق المجاهدة اثنين الاتعاظ بالآخرين ومعرفة السنن قال الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هو ده قال سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا مش بالأماني إن أنا بتمنى أبقى كويس بتمنى إن ربنا يوفقني بتمنى إن أنا أمشي للطريق بتمنى إن أنا بطل بت... بطل أماني ثلاثة ترويض الحواس وسياسة النفس يا إخوة قال ربنا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفس مستأسدة أنا قلت لك قبل كده يا عم فكري إن هم أفسدوك من صغرك ساعة ما كنت طفل كده بترضع في حجر أمك ضحكوا عليك وخدعوك وادوك اللهاية الكذابة ادوك الكذابة تعيط يروحوا حاطين لك الكذابة فانت تمص فيها وتسكت وهي ما فيهاش حاجة بتسموها ايه يا اخي عندكم بلدكم اي حاجة من ساعتها وانت نفسك ساعة ما تعيط تعمل ايه اه تسكتها بلهاية تبص على الصور تسمع افلام تتابع اغاني تتصنط على الناس ت... ما هم افسدوك من صغرك فلما اجي النهارده نفسي بتعيط قال ايه ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي عشرين سنه حتى انقادت اليه وهي تضحك يبقى عشرين سنه وانا ماسك نفسي وعمال امشي ها امشي وهي عماله تعيط وتتلفق النفس عماله تعيط وتتلفت وانت رافع عليها صوت التخويف امشي امشي لحد ما تنقاد اليه لازم يكون سيرك الى الله بالطريقه دي لازم الترويض ازاي طهارة السمع بالصمت وطهارة البصر بالفكر وطهارة الفؤاد بقطع الخواطر أقول تاني يا عم جمال طب صلي على سيدنا النبي لسه بيقول لي عايز جاي يسمع قال يا عم بقى ارحم نفسك استسلم طهارة السمع بالصمت شوف بقى ان مشكلة ودانك كتر الكلام اللهم اكفنا شر ألسنتنا عشان كده لما سئل سيدنا النبي عن النجاة ما النجاة قال أمسك عليك لسانك لسانك هو لسانك اللي موديك في داهية أيوة أنت والله هو لسانك اللي موديك في داهيه ربنا يكفيك شر لسانك صح ولا لا صح انا عارفك اصلي لسانك لو تبطل كلام لو تكف عن الكلام انا مش عايز اعملها بنفسي ووزعها عليكم صدقه اه ستيكر مكتوب عليه مغلق للتحسينات وتلزقه على بقك اقفل نف بقك شوية بطل كلام شوية اسكت شوية طهارة السمع بطول الصمت من صمت نجا يا رب كفينا شر التليفونات يا رب كنت لسه بقول ان احنا عايزين في المدرسة الربانية بنفكر في مشروع لتحجيم هم التليفونات لأني لما كنت في العمرة الأخيرة ساءني هوس الناس بالتليفونات يعني بيطوف وبيتكلم في التليفون وهو محرم وبيطوف بيطوف وعمل يا عم احنا في ايه ولا في ايه خليك في اللي انت فيه انت بتطوف انت جنب بيت ربنا هوس التليفونات والتليفونات دي هي سبب كتر الكلام والمشكله الكبيره نفسي افتشكوا دلوقتي هطلع من جيب كل واحد تو تليفون مش تليفون واحد تليفونين شايل تليفونين في جيبك ليه بتعمل بيهم ايه بطل كلام شويه طهارة السمع بالصمت والبصر بالفكر لما بص كده أقول هذه الاسطوانة الاسطوانة يعني العمود العمود ده يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم العمود ده بيقول سبحان الله وبحمده الباب ده بيقول سبحان الله وبحمده الخشبة دي بتقول سبحان الله وبحمده يبقى نظرك ها فكر فكر ويكون نظري فكرة فكرة والفؤاد بالخلو من الخواطر قاعد كده عمال تفكر اه هروح وبعدين اتعشى وبعدين اقعد شويه قدام ال... وبعدين امسك دي اسمها الخواطر الخواطر اللي هي احلام اليقظه قاعد تفكر وتقول هذه الخواطر اخطر شيء على القلب تفسد القلب الخواطر الخواطر عشان كده الرسائل اللي بتجيلكم اليومين دول ان الخواطر اربعه الخواطر اربعه خاطر رباني وخاطر نفساني وخاطر ملائكي وخاطر شيطاني وان التمييز بينها لابد منه لان من لم يميز بينها ضل خاطر الفرق بين الخاطر الرباني والخاطر النفساني خاطر النفساني اللي هو خاطر نابع من نفسك من نفسيتك من عقدك النفسية من مشاغلك النفسية من همومك النفسية من نفسك الأمارة الخاطر الرباني يأتي كفلق الصبح حاد فاصل ويكون فيه رسوخ وينتهي برهبة أما الخاطر النفساني فإنه يأتي مشوشا الرباني يدور حول العلويات النفساني يدور حول الشهوات شهوات والحظوظ ثم يأتي مشوشا وينتهي بكدرة في القلب والنفس حافظ على دماغك بعيدا عن الخواطر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما ترويض الحواس باعمال الظاهر قالوا ايه أعمال الظواهر توجب بركات السرائر فمن لم يكن له سر فهو مصر يا عم الشيخ عبد الخالق جزاك الله خيرا قالوا أعمال الظاهر تجلب بركات السرائر بعض الناس قاعد مستني انه يحس بسكينه في قلبه بعض الناس قاعد مستني ان يحس بطمأنينه في قلبه بعض الناس قاعد مستني انه يحس بشوق في قلبه بعض الناس قاعد مستني يحس بالانس قاعد مستني دي ما بتجيش للي قاعدين يا ابني فكرتني بواحد زمان كان من ال يعني من اللي ما بيحبوش السنية فكنا احنا في بداية أمرنا بنصلي أول الليل ثمان ركعات مع أبويا ومع المسجد ثم نصلي بقية الليل نروح ساعة نتعشى ونتوضأ ونيجي نصلي بقية الليل لحد الفجر ب... ب... بركعات كثيرة يعني الشاهد جه يوم 27 وقال لهم انا كنت نايم فوق سطح البيت فشفت ليله القدر والنبي قال لي قلت لا حول ولا قوه الا بالله هي بتيجي للي نايمين وسايبه القايمين ما تنفعش هو ايه الكلام ده فالشاهد هنا ايه ان اعمال الظاهر ابدا يكون ليك أعمال قيام ذكر وتلاوة قرآن وصدقة وبكاء ودعاء وتبتل واعتكاف وعمرة وحج ودعاء وابتهال عايزة شغل والشغل ده يجيب أعمال الظاهر تجلب بركات السرائر ومن لم يكن له سر فهو مصر أربعة الراحة ضد الإخلاص عم الشيخ شرف بيقول أنا برجع من الشغل مهدود أتخمد لو صحيت الفجر يبقى كويس وبعدين أروح الشغل وارجع من الشغل يا دوبك أكل لقمة وأنام الكلام ده ما ينفعش مع ربنا ما ينفعش يا أيها المزمل ها قم الليل إيه إلا قليلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا قم الليل إلا قليلا فلذلك الراحة ضد الإخلاص لأنها من أماني النفس النفس تميل إلى الركون إلى السهل والهين والراحة والبطالة لذلك هذه النفس حجاب بين العبد وبين الله فإذا رأيت نفسك تطلب الراحة فلا سبيل للوصول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله اسمع الحديث ده عشان تروح بيه الليلة دي إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله إن خيار عباد الله إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر لذكر الله قاعد يشوف الشمس بقت فين اوه العصر الحق ده احنا قربنا على الغروب اه الشمس هتطلع القمر النجوم الظلال كل ده عمال يوجهه يمين وشمال عشان يسلك الطريق الى الله خمسة وهي الأخيرة كيف نتخلص من هذه الآفات العشرة الصبر الطويل والصبر الجميل ان تصبر على البذره حتى تنبت اللهم ازرع الخير في قلوبنا ازرع بذره خير ازرع بذره خير في قلبك وتصبر على البذره حتى تنبت وتصبر على النبتة حتى تنمو وتصبر على النمو حتى يكبر ثم تصبر على الشجرة حتى تثمر وتصبر على الثمرة حتى تنضج مش في يوم وليلة هتبقى العابد الرباني المسألة محتاجة صبر بس ابدأ الليلة دي ها ازرع بذرة بذرة واحدة بذرة بذرة في قلبك ازرع بذرة قيام ليل سياسة النفس بقى بذرة قيام الليل أول ركعتين تصليهم في حياتك قيام ليل مش هتصلي ركعتين شفع وركعة وتر لا ركعتين قيام ليل وركعتين شفع وركعة وتر أول مرة في حياتك تبدأ تقرأ جزء على بعضه جزئين على بعضه ثلاثة على بعضه أربعة على بعضه خمسة على بعضهم اعمل طفرة في حياتك ما عملتهاش قبل كده ابدأ قول استغفر الله 100 مرة 200 300 500 1000 1200 2000 مرة اعمل حاجة ما اتعملتش قبل ما عملتهاش قبل كده ارفع ايديك كده لمدة ساعة يا رب اغفر لي وارحمني يا رب اعفو عني يا رب حبني يا رب استرني يا رب الطف بي يا رب اكرمني يا رب شغلني يا رب استعملني يا رب ارزقني الاخلاص يا رب نجيني من الفتن يا رب ساعة ساعة 60 دقيقة رافع ايدك كده لما دراعك يوجعك ورقبتك توجعك اسجد ساعة تسبيح ودعاء وبكاء ابكي بانهمار دموع اعمل حق. ازرع بذرة قال الله في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا اعمل شبر ابدأ الليلة دي بذرة ثم مع الصبر تنمو أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله